وصفها وكفيها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة والتي نشارك فيها شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على تدشين هذه المدرسة الربانية والتي أسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتها يعني القائمين على هذه القناة يوم أن يلقوا الله جل وعلا يعني عاوز أقول في البداية ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدوا أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى فالناس موتى وأهل العلم أحياء مشاهدينا الكرام تعالوا في هذه الحلقة نعيش مع كوكبة وطلاب في هذه المدرسة ممن يعني بإذن الله تعالى تشاهدونهم في الحلقات القادمة معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ علي نصر حياك الله شيخ علي ومعنا أيضا فضيلة الشيخ هاني حلمي حياك الله شيخ هاني كما أيضا يشرفنا الشيخ محمد الحسنين حياك الله شيخ محمد وأيضا معنا في هذه الحلقة الشيخ علي الشيخ عادل فريد حياك الله شيخ عادل أنا يعني بعض ما علمت من الشيخ يعقوب بأن هذه المدرسة الربانية هي مدرسة تدخل تحت التيار السلفي العام هذه هي المدرسة الربانية غايتها إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة العابدة الناسكة بعلم على منهج السلف الصالح مبادئ هذه المدرسة هي مبادئ الإسلام العامة الربانية ليست حزبا ولا تيارا ولا جماعة وإنما تنساب في المجتمع المسلم أنا أعتقد بعض هذه النقاط التي سمعتموها في الحلقة الماضية مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الدكتور محمد حسان محتاجة لتوضيح عند بعض الطلاب الذين يجلسون أمام هذه القناة المباركة ليعرف يعني ليعرفوا تفصيل بعض هذه الأمور فتعالوا كده في البداية نعرف مع الشيخ علي نصر شيخ علي المدرسة الربانية كما قال الشيخ محمد حسين يعقوب معناها مدرسة تدخل تحت التيار السلفي العام ما معنى هذا الكلام؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه بادئ ذي بدء آه أشكر آه الله سبحانه وتعالى أن هيأنا لهذا العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يمكننا فيه وأن يأجرنا عليه وأن يسددنا فيه يا رب آمين يا رب المدرسة الربانية تدخل تحت إطار الإطار السلفي العام نعم التيار السلفي العام أولا معنى الربانية أولا اللي هي جاءت من قول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الربانية إما من التربية أو من الربوبية من الارتباط بالله سبحانه وتعالى من التربية عارف كلمة ربى الشيء كلمة الربوة العلو آه الزيادة والنماء آه بالظبط كده نعم.
التربية من هذا المعنى نعم ربانية من هذا المعنى إما من التربية حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره يعني كيف تبدأ معهم ثم تسير معهم خطوة خطوة حتى تضعهم على تضعهم على طريق الجنة الدين ال ال ال البسيط اليسير السهل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على رسوله صلى الله عليه وسلم زي ما سيدنا علي بن أبي طالب كده يقول العلم قطرة كثرها الجاهلون مشكلة أنك في بعض الأوقات تجد في الدعوات الدينية حرجا وعنة نعم.
وصعوبة هذا ليس الدين الحق إنما الدين الحق هو اليسر الذي نزل على رسوله ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسره الله الله هذه الطريق الذي نريد أن نسير على دعوة ربانية دعوة تلتزم بما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كاللبن يخرج من الضرع سائغا للشاربين بمنتهى السهولة بمنتهى اليسر بمنتهى يعني هذا الدين اليسير السهل لا تجد فيه عنة أبدا ألا تعتقد شيخ علي أن تدشين هذه المدرسة في هذه الأوقات تحديدا جاء مناسبا وخصوصا ان بعض الناس بدأوا يتهموا الإسلاميين بالتعنت بالجمود بالعبوس بتنفير الناس من الدعوة
آه والله هقول لحضرتك على حاجة إيه لا شك أن كل منفر كل من لا يحسن الدعوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس متبع لرسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم في الأصل مم.
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما جاءه الرجل يشكو آه، أبي بن كعب قال إنه يطيل في صلاته شوف بقى الكلام هنا الحديث في الصحيح نعم إنه يطيل في صلاته تخيل أنت يا سيدي الفاضل لو جه أحدنا واحد النهاردة قال والله هذا الإمام يا أخي بيطيل في صلاته والله كثير منا هيعنته ويقرعه يقول له ايه يعني يا اخي لما تقف بين يدي الله يعني بالساعات ما انت بتقف في شغلك كده كاننا نبكت الناس لا ندعوهم الى الله كاننا نعايرهم نع- نعيبهم لا نستقطبهم لا ندعوهم لا نقربهم المهم عشان بس اختصر لك فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عنف ابي بن كعب الذي يؤم الناس نعم.
لا لا لا نعم.
المشتهى. قال ان منكم منفرين سماه منفرا لأنه أطال في الصلاة إلى الحد الذي جعل الناس يسأمون يتعبون هذه القضية التي يجب أن نقف عندها كل لفظ بديء لا يمت لهذه الدعوة بصلاة كل إشارة إشارة حتى إشارة إشارة بديئة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين لما عبد الله بن أبي سرح دخل على بيقول لك آ- آ- آ- قال لهم ألا يقوم رجل منكم رشيد فيقتله يقطع رقبته كان النبي أحل دمه نعم.
فدخل عثمان بن عفان يعني يستشفع في قصة طويلة فقال له بعد ما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان منكم رجل رشيد يقوم ف- ف- ف- فيقطع رأسه فقالوا والله لو أومأت لنا يا رسول الله عملت حركة كده أشرت لنا شوف بقى الخلق العالي ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين حتى دي حتى النظرة التي فيها شيء من الخيانة لا ينظرها رسول الله, الله.
فلا بد من إعادة الناس على الطريق السليم بالدعوة اللي احنا بنقولها من منذ سنين وتعلمناها من مشايخنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة الصحابة الذين تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آه، يعني منهج المدرسة زي ما الشيخ علي بيقول ومنهج الرفق في الدعوة اللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك طيب آه، فضيلة الشيخ هاني يعني أيضا يعني أواصل السيرة في هذا العنوان الكبير الذي طرحه فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة ال- ال- الشيخ الدكتور محمد حسان آه، ذكر آه، ال- ال- الشيخ بأن غاية هذه المدرسة إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة العابدة الناسكة بعلم على منهج السلف الصالح الجملة الكبيرة دي عاوزك تبسطها طيب الله المستعان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يعني آه، الشكر موصول للقناة والقائمين عليها استضافة هذه المدرسة ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله آه، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا آه، الفكرة هو يعني إيه إنسان متدين أو ملتزم وأنا كتير بقول للناس ما بحبش الألفاظ دي يعني فكرة متدين يعني ما هو منسوب للدين طب ما كل الناس دي تبقى متدينة يعني بس هي يعني إيه؟ يعني إيه الإنسان خلينا نستخدم ال- الألفاظ ال- الواردة في الكتاب والسنة يعني إيه إنسان صالح؟ هل الإنسان الصالح ده اللي هو طالب العلم يعني اللي هو عنده علم بالقرآن وبالسنة فقط ولا هو الإنسان الصالح ده العابد اللي هو قوام صوام ولا الإنسان اللي ليه خير وبصمة في الناس وبيتحرك ما بين الناس وبينشر الخير في الغير هو مين الإنسان الصالح هو الإنسان الصالح هو ده كله هو الشخصية دي كلها شخصية متكاملة والشخصية المتكاملة نعم.
اللي هو عنده علم وعنده عمل وعنده حال وعبادة وعنده دعوة بيدعو بها مش إنسان سلبي إنسان, إنسان إيجابي وعنده أخلاقيات تعال شوف اللطيفة الجميلة دي في ترتيب صور القرآن نزولا أول ما نزل من الصور مش من الآيات من الآيات أول ما نزل س- نزل اقرأ وبعدين آيات المدثر وبعدين آيات المزمل لكن من حيث ترتيب الصور العلماء ع- قالوا أولا سورة العلق نعم.
وبعدين سورة القلم وبعدين سورة المزمل بعدين سورة المدثر وبعدين الفاتحة والفاتحة أم الكتاب وكأن ال- الخمس صور دول اللي هم ال- المنهج مكتمل وبعد كده تفاصيله في باقي ال 114 صورة الت- ال- كل واحدة رمز الحاجة اللي هي أصول المنهج اللي هي الفكرة دي كلها اقرأ العلم القلم وإنك لعلى خلق عظيم نعم الأخلاق المد... المزمل العبادة قم الليل إلا قليلا رتل القرآن ترتيلا اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون اللي هي العبادة تمام المدثر قم فأنذر الدعوة إلى الله عز وجل يبقى احنا عايزين نعمل معادلة ما بين أربع حاجات الفاتحة لسه الفاتحة بقى أم الكتاب يبقى هو المنهج ده كله اللي هي بقى فيه كل ما اجتمعت عليه ذلك يعني كأننا احنا خ- حطينا الأمور كلها في في النقاط الأساسية دي واحد علم اه يبقى عندي اقرأ العلم العلم القلم الأخلاق الأخلاق المزمل العبادة.
العبادة المدثر ال- الدعوة آه، المدثر الدعوة الدعوة.
الفاتحة تعتبر هي أم آه، العبادات كلها والأعمال واللي فيها والأخلاق اشتملت على التوحيد نعم، واشتملت نعم.
على كل ما- هذه المعاني كلها تمام تمام يبقى أنا عايز في الأربع حاجات دول أنا عايز أوجد هذه الشخصية الربانية فيها إيه؟
مم.
فيها علم العلم لما اقرأ قالت قالت حاجتين قالت تدبر وتفكر تمام اقرأ باسم ربك الذي خلق يبقى دي قراءة في عالم المخلوقات مهم.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يبقى بتتكلم في التدبر مم.
احنا محتاجين حاجتين تفكر وتدبر ادي العلم انت بتجي بتيجي بعد كده بتقول انا محتاج العلم ده يكون ليه اثر اخلاقي يعني الشيخ علي ربنا يحفظه هو بيتكلم دلوقتي اهو ان اساسيات في الربانيه الاخلاقيات تمام.
الاساسيات فيها التزكيه آه، وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم نعم.
يبقى موضوع الاخلاق اساسي يعني جدا مش بره مش جوه المسجد عابد ناسك وبره المسجد حاجة تانية لا وعلم أم، يعني في حالة من الانفصام ما بين الأخلاق والسلوك اللي انت بتيجي بتشتكي منها ان انت بتيجي تقول ده واحد طالب طيب.
علم و و، لكن أخلاقياته لا تمت إلى العلم ده بصلة طيب شيخ هاني سامحني هل أقدر أقول هذا الانفصام الذي حصل عند بعض الناس إن هو يكون جوه المسجد بكاريزما معينة وبعد ما يخرج من المسجد يكون بكاريزما أخرى أنت مش كنت بتصلي حالا أنت مش كنت صايم من كام يوم إيه اللي غيرك هل يعني أنا مش عاوز أقول بس خليني أقولها أها.
هل تتهم بعض الدعاء أو بعض من يعتنى منابر في هذه الأوقات بأنهم كانوا سبب في هذا الانفصام الذي حدث عند بعض الناس؟
نعم لأنه أحيانا نحن ربما ننتقد أشياء ونقع فيها عارف لما نقعد ننتقد ال- الاتجاه العلماني ونقعد نقول يفصلون الدين عن الدولة يفصلون الدين عن الحياة أحيانا بعضنا يعلم دعوته وهو لا يدري يعلم دعوته دون أن يدري اه يعني يعني يفصلها مم.
يعني تبقى في زي ما بقول كده حاله من الشيزوفرينيا حاله من الانفصام تمام، تمام.
ما بين هذا وذاك لا- لابد ان يحصل بلا شك نوع من الانسجام ما بين الام امرين ما بين العلم وما بين العمل ما بين الاخلاق وما بين السلوك لابد من هذا يبقى رقم اثنين اخلاقيات عايز بعد كده يظهر الكلام ده في عمل يظهر الكلام ده في عباده يظهر الكلام ده في احوال مع ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يبقى اخ مجادل وعنده علم جم لكن في الاخر خالص حاله تعبان جدا في عبادته مع ربنا سبحانه وتعالى تمام.
لازم يبقى عندنا هذا وذاك نعم.
يبقى الشخصية العالمة العابدة وفي نفس الوقت هو مش إنسان قاعد سايب الواقع بتاعه وسايب المجتمع اللي حواليه وسايب جيرانه وسايب البلد وسايب قضاياها وسايب الواقع لا خالص ده إنسان متحرك وإيجابي وفعال إنسان بيضع بصمة فعلا في حياتي عن طريق الدعوة ونشر من الخير لم إليه.
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ليس منهم تمام، فبالتالي هي دي فكرة إيجاد شخصية مسلمة متكاملة أعطي كل ذي حق حقه عشان كده كنت عايز أقول لك إنه مش تعريف الملتزم أو يعني خلينا نعم، نقول نعم، نعم اصطلاحا يعني مش الملتزم هو العابد ولا العالم ولا الداعية الملتزم هو المتزن جميلة أوي دي الملتزم هو المتزن اللي كذا فحضرتك ممكن تكون اخلاقياتك افضل من سين من الناس اللي هو اسمه طالب علم وكذا وكذا نعم.
وكذا وحضرتك ممكن تكون آه، فعال وايجابي اكتر من كذا وهكذا يبقى ال- ال- الفكره كلها يبقى التكامليه دي ف و- وجينا رحنا مركزين على حاجتين اساسيتين قوي قلنا ان الساكه اللي هي العابده بعلم اللي هو ما بينفصلش عبادته عن العلم اللي هو فكره غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني مين مين صراط الذين انعمت عليهم ادي الفاتحه انعمت عليهم ابن القيم بيتكلم على المنعم عليهم دول ال- الشخصيه المكتمل فيها العلم والعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المغضوب عليهم والضالين قال ال- المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى هنا كانت ايه فكرتهم المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا نعم ال- الضالين عملوا بغير علم يبقى كل من علم ولم يعمل بعلمه أشبه المغضوب عليهم وكل من عمل بغير علم أشبه الضالين احنا عايزين صراط الذين أنعمت عليهم أيوة يبقى كلام الشيخ هاني بيؤكد تحت هذا العنوان أن غاية المدرسة كما ذكرت الآن هو إيجاد شخصية مسلمة متكاملة عابدة ناسكة بعلم العلم ده بيكون تحت إطار فهم آه، السلف الصالح أو على منهج السلف الصالح هو عاوز يقول باختصار إن احنا بننشد في هذه المدرسة لتخريج مواطن مسلم ملتزم متزن في المسجد وخارج المسجد فعمله وسط أسرته مع جيرانه حتى مع السياسة العامة الموجودة في الدولة طيب آه، نقول أيضا آه، ال- ال- لفضيلة الشيخ آه، محمد الحسنين أيضا من آه، الأمور التي دشنها الشيخ يعقوب والشيخ محمد في هذه المدرسة بأن مبادئ هذه المدرسة هي مبادئ الإسلام العامة يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وبعد.
والسلام
أولا آه، الشكر موصول لسيدنا ووالدنا آه، معالي الشيخ محمد حسين يعقوب أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته والشكر أيضا موصول لقناة الرحمة أنها استضافت المدرسة وأنها اهتمت بها جزاك الله ولكم خيرا.
كذلك جزاكم الله خيرا آه، ثم مبادئ آه، هذه المدرسة المدرسة الربانية هي الاهتمام بالإسلام شموليا من جميع جوانبه وخلق وإيجاد كما قال آه، أخونا فضيلة الشيخ هاني آه، إيجاد الشخصية الربانية النساكة المتعبدة هذه الشخصية ربانية يا- أي أنها موصولة بالرب موصولة بالله عز وجل شخصية ربانية أي أنها تربت فلم يأخذ العلم من الصحف فقط ويعتمد على الكتب فقط وإنما جلست هذه الشخصية تحت أقدام المشايخ فجلس وتربى وسمع وتأدب و... و... وظل مع الشيخ فترة طويلة إيه، يصبر على آه، معاملة الشيخ والشيخ يستخرج ما فيه من آفات وكذلك يعايش الشيخ هذه الشخصية التي تخرج بعد ذلك بعد فترة من الفترات بعد أن تعالج وتخلو من الآفات وتتعلم شخصية تعلمت أخذت الدين فهمته فهمت هذا الدين بكل شموليته وفق المنهج الذي تربينا عليه منذ صغرنا ألا وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الكتاب والسنة أصلين لا ثالث لهما إلى ما كان مما حدده ال- ال- ال- العلماء والفقهاء بعد ذلك من من من آه، ك- كالإجماع أو القياس من أصول هذا الدين لكن الفهم على الكتاب والسنة هو بفهم سلف الأمة لا بفهمي أنا فقط ولا بفهم شيخ معين ولا بفهم آه، آه، جهة آه، آه، معينة ولا بفهم حزب معين ولا بفهم جماعة معينة تفهم الدين من جانب واحد فمن الناس ناس مثلا فهموا الدين من جانب تبليغ الدعوة فقط نعم.
الناس فهموا الدين من جانب الحرص على ال- الأمور السياسية فقط والحرص على الحكم فقط ومن الناس فهموا الدين بأنه العلم فقط وفصل هذا الدين عن الدعوة فإذا تم آه، آه، كل جمع كل هذه الأطراف كان هذا هو الدين ال- ال- الدعوة آه، البلاغ عن الله عز وجل ورسوله وأخذ الدين من جميع جوانبه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جميل ادخلوا في السلم كافة أي من جميع جوانبه لا تأخذ جانب واحد من جوانب الدين وتعيشه على أنه هو الدين فقط وغيره لا دين فما تاخدش جانب ال- الدعوة فقط وتترك العلم وبالتالي تكون هذه الدعوة دعوة ضعيفة ودعوة ليست على بصيرة الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة نعم.
على بصيرة بالعلم ولكن بعد التربية لأن هي اللي بتفرق فرب العزة جل جلاله علم النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وكان هذا هو الفارق في الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج شخصيات متربية وخرج شخصيات عندها علم مش مش مجرد أدب فقط وإنما أدب وهذا هو الأصل أنهم تربوا وأخلصوا فلا تصلح فيهم الربانية كما قال ابن الجوزي إلا إذا ربوا نية لن تصلح في الرجل الربانية إلا إذا ربى نية فالنبي كان يربي في هؤلاء النوايا من البداية ثم بعد ذلك مع نزول الوحي يتربون أيضا مع نزول الوحي ويحفظون هذا الوحي وينشرونه بين آه، كل الناس وفي جموع الأمة وهم أول من يعملون به جميل طيب أنا يعني خليني أرجع مع حضرتك مرة تانية لنفس الكلمة اللي ذكرتها الآن كلمة مبادئ الإسلام العامة هقف مع كلمة مبادئ يعني بعض الناس يقول يعني هم المشايخ آه، جايبين مبادئ تانية لأن احنا بعض الناس متخيلين أن المبادئ عندنا هي الأركان آه، يعني الأركان اللي هي الصيام الصلاة آه، إلى آخر حديث حديث بناء الإسلام على نعم.
خمس معنى كلمة مبادئ هل في هل في فارق بين كلمة مبدأ وركن لا إح- احنا لا نقصد بمبادئ ان احنا جايبين مبادئ جديدة أيوة.
لا اطلاقا عاوزين نحدد هذه المسألة ولكن تمام.
المشايخ ذكروا في البداية وسيدنا فضيلة الشيخ يعقوب ذكر مع فضيلة الشيخ حسان في اللقاء قبل هذه الحلقة تمام.
آه، أكدوا أن آه، ال- أن هذه المدرسة داخل التيار السلفي العام مم.
إذا أنها لن تأتي بمبادئ جديدة ولكنها تحافظ على هذه المبادئ وتفعلها فمن المبادئ مثلا مبدأ الأدب التزام الأدب هذا مبدأ لكن هل هذا موجود على أرض الواقع يعني ألا ترى مثلا بعض من يسيئون الأدب حتى على العلماء وعلى المشايخ وهذا نلاحظه على الفيسبوك كل يوم بتسمع وبتشوف تمام.
على المواقع في الإنترنت هناك من هم مشغولون بمثل ذلك يعني حضرتك بتقول أنا عاوز أعمل بعض المحافظة على إحياء جميع مبادئ آه.
الدين إحياء لبعض المبادئ إحياء التي هذا, اندثرت إحياء هذا عن طريق هذه المدرسة جميل، علما جميل.
وعملا جميل جميل طيب آه، من الأمور أيضا آه، اللي ذكرها مشايخنا الأفاضل آه، في مدرسة المدرسة الربانية بأنها مدرسة ليست حزبا ولا تيارا ولا جماعة وإنما تنساب في المجتمع نعم.
يعني شيخ عادل فريد أنا عاوز أعرف يعني معنى الكلام دي آه، يعني ما فيش أي انتماء لهذه المدرسة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن له بعد أولا جزاكم الله خيرا على استضافتكم للمدرسة وأقول أنه الشيخ يقصد أننا لا نريد أن التمايز نحن نبقى جماعة مميزة أو جماعة ظاهرة لها منهج خاص أو لها شعار خاص وإنما إحنا جئنا السلفية العامة السلفية أصلها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة جميل احنا جئنا من هذا المنطلق اصلا مم. مم.
فليس لنا آه، يعني اذا سالتنا من انتم ما هو ما هو شيخ عادل بي- بيحصل كتير جدا كل واحد لما بيت- بيعتلي المنبر او بيتكلم في الدين اول كلمه بيقولها انا بتكلم من منطلق آه، القران والسنه بفهم سلف الامه بس قد يختلف فهمي وق- عن فهم ال- الشيخ علي عن فهم الشيخ هاني عن فهم الشيخ محمد وكل واحد له فهم معين فهل هذا التعدد في الفهم آه، قد يكون مختلف مع مختلف معكم بعض الشيء ولا يعني الاختلاف آه، امر طبيعي ومطلوب نعم انا اقول ان ال- الربانيه تتميز بتبسيط توصيل المعلومه احنا عندنا هدف واحد هو تعبيد الناس لله بس هذا الهدف من من وجود الربانيه تمام.
الهدف من الدعوه اصلا الهدف من ارسال الرسل و... وانزال الكتب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تحقيق العبودية آه، ب- بت- بتختلف الوسائل وأسلوب الطرح أسلوب طرح ال- هذه القضية على الناس وهنا تتميز الربانية ببساطة الطرح بساطه الطرح جميل.
جميل احنا لا نتعصب لحزب ولا لأحد و- وإنما نريد فقط تعبيد الناس لله طيب بعض لسنا الناس حزبا ولا جماعة ممكن يكون بعض الناس اللي قاعدين دلوقتي بيسمعوا وبيشاهدوا هذه الحلقة ويمكن شاهدوا الحلقة الماضية يسأل ويقول هل هو هناك عيب لما أكون أنا شيخ منتمي الحزب أو منتمي لتيار معين وأدعو من خلال هذا التيار إلى الله سبحانه وتعالى لا يا أخي احنا, احنا قلنا نحن لا نعادي أحدا أيوة ولا نحارب أحدا ولا ننافس أحدا بل, بل بالعكس نحن نتعاون مع الجميع ونحن آه، خدامين لهذا الدين وخدامين لكل المسلمين احنا ما احنا آه، آه، ما خرجنا نقول احنا مش آه، ما دمت لست معنا فانت ضدنا لا القضيه مش كده بل بالعكس احنا مع كل الموجودين على الساحه كل من يعملون بل احنا اخر من يعمل بنقول آه، احنا آه، اعملوا ونحن خلفكم جميل أوي اعملوا ونحن خلفكم نعم نعم.
ولسنا ضدكم مهم.
وما جئنا آه، لنلغي دعوة ونقدم دعوتنا مم.
لنلغي جماعة أو حزب ونقدم لا لا بالعكس احنا نتعاون مع الجميع لأن احنا كلنا في الآخر مسلمين هدفنا واحد بس هدفنا ان احنا نحقق العبودية لله إياك نعبد آه، هو ده الكلام.
جميل، جميل.
هي دي الغاية أصلا من وجود الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الغاية من وجود الخلق أصلا والغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي تحقيق العبودية لله في الأرض وهي دي هدف الربانية إن إحنا آه، نعلم الناس كيف يعبدون الله إن نقرب الناس نض- نعلمهم صغار العلم قبل كباره إحنا ما بن- ما بنجيبش آه، أصول ضخمة نشرحها وإنما إحنا بمنتهى البساطة نبين علل القلوب وأمراض القلوب كيف يطهر قلبك كيف يملأ قلبك إيمانا وإخلاصا الكلام ده يزعل حد ما يزعلش حد ولا يزعل أي حزب ولا أي جماعة بالعكس يمكن ده هدف جميع ال- من يعملون على الساحة بس كلمة سلفية دي ب- بتعمل عند بعضهم شوية كده هو هو انا عايز اقول ان كل المسلمين لابد ان يكونوا سلفيين جميل والا من انت من اين تعلمت القران والسنه الا عن طريق السلف أنت من اين تعلمت العباده صلوا كما رايتموني أصلي احنا بنقول قران وسنه ها.
بفهم سلف الامه هم اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم واكثرهم فهما لمراد الله ومراد رسوله جميل جميل.
فنحن ناخذ هذا الفهم منهم يعني آه، كلام حضرتك بتقول ان آه، آه، مش بقول انا وبس لا ده انتم وانا من وراكم صح يا شيخ لا علي؟
نعمل باشخاص ولا لاشخاص ولا جميل لا لا لا.
جميل طيب انا ه- يعني انا عاوز برضو في يعني هذه ال- ال- ال- النقطه تحديدا تحتاج لا اتفضل لا يا شيخ خالد.
الفكرة, الفكرة بس ان إيه فكرة التيار السلفي العام مش المقصود بيها أيوة.
مجموعة معينة ينط- يطلق عليهم ذلك آم، في بعض الأمور لو نظر إليها من الناحية السياسية فأنت بتتكلم على أنه طائفة موجودة في المجتمع لا لا لا احنا بنتكلم تيار سلفي عام ولما بتيجي تتكلم بتتكلم على كتاب وسنة وفهم سلف الأمة اللي هو بتتكلم فيه على عموم المسلمين مش بتتكلم على المجموعة اللي مسمية نفسها سلفيين طيب لا، يعني ده كلام مهم جدا للشيخ هاني حلمي بيؤكد هذا المعنى ان المدرسه مش بت يعني ب- بترمز كما يدعي البعض للتيار بعينه لا ده بينطوي تحت كل الجماعات الاسلاميه المعتدله المنضبطه بفهم السلف الصالح تحت لواء هذه المدرسه. طيب نشوف بعض الاتصالات ونرجع لحضراتكم معايا الاستاذ علي من الامارات، السلام عليكم استاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟
حياك الله يا فندم.
الله يبارك فيك طب لو سمحت استاذ علي ممكن يكون الصوت بس اعلى شويه؟
معلش سامحنا ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم يا رب ويسعد داركم ويفرح قلوبكم يا رب.
صراحة البرنامج اليوم يعني أسعد قلوبنا جدا ويرجع في قلوبنا صراحة الروح الإيمانية اللي احنا
عفوا استاذ علي واحنا في انتظارك مره تانية معايا الحاجه سناء السلام عليكم حاجه سناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وطيب الله مجلسكم وأنا بعترض على كلمة التيار السلفي طب ليه هو مش غلط بس كان ال- ال- الأقدر التيار المحمدي التيار المحمدي اللي ينبع منه كل شيء هو الكل الذي يتفرع منه الأجزاء هو القائد هو الشام هو القامة هو اللي هو اللي تعب هو اللي هو حاجات كتيرة يعني لو هفضل اتكلم من هنا تاني يوم مش ه- وبعدين في حاجة كمان المدرسة الربانية طبعا بتبين الإسلام الصحيح فأنا عايزة أقول كلمة عن الإسلام ممكن؟
اتفضلي عايزه اقول بفضل الله الاسلام انصع واوضح من الشمس في كبد السماء ومن البدر في تمامه والاسلام دين الوسط والاعتدال يقول ربنا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسطيه في الاسلام تمام تمام الاعتدال وهو اتب- وتمام الاعتدال في الوسطيه هو اتباع الحبيب بمنهج نبي اتباع القران بمنهج النبي عليه الصلاه والسلام على علم وهدى وكتاب منير وبصيره وفهم للواقع على قدر المستطاع ودي ادوات الداعيه اللي يؤتي ثماره الطيبه بفضل الله وعايزه اقول ان الاسلام شامل كامل شافي وافي لكل جزئيات الحياة لأنه من لدن العليم الخبير الحكيم المهيمن وهو قاصف عاصف بكل فخر وثقة لكل الشرائع الوضعية وما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويجد مبتغاه في الإسلام وبطريقة شافية قاطعة لكن سبحان الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور جميل.
والإسلام شمل الإعجاز بكل أشكاله وأنواعه سواء في الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم أو في الكون المنظور وهذا الدين متين ولن يشد أحد إلا هلك فاللهم اجعلنا من أهل الإسلام رب.
وأمتنا على الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد, لله رب العالمين شكرا جدا حاجه سناء على اتصالك ارجع مره تانية يا شيخ علي واقول لسه كلمه التيار السلفي العام عامله شويه عند الناس فهل ممكن نوضح المساله ببساطة يعني هي مسألة آه، آه، كلمة السلفية طب ما نسميها المسلمين وخلاص كلمة السلفية ساعات بتبقى آه، يعني عاملة آه، شيء من الحساسية عند بعض الناس ليه السلفية؟ يعني ساعات تتسأل السؤال ده ليه بتقول سلفي؟ ما تقول مسلم وخلاص والموضوع انتهى زي يمكن حد سمعت من بعض ضيوفنا بيقول طب التيار الاسلامي العام ما انا عايز اقول آه.
لحضرتك لا ما نعم.
انا عايز اقول لحضرتك ايه احكي إيه قصه السلفيه بس لو في, في ثواني كده كلمتين سريع القضيه ان الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله كان هو الدين الذي تعبد به الصحابه والتابعون ومن بعدهم وهكذا الى ان ظهرت بعض التيارات بعض التيارات الاسلاميه اللي هي ممكن نسميها تيارات منحرفه انحراف عقدي او انحراف سياسي زي الشيعة الخوارج مثل هذه الأمور.
تمام، تمام.
ثم بعدين جاءوا الشيعة والخوارج قال لك الله ما احنا نحن مسلمون هو انا مش الشيعي يقول انا مسلم والخارجي انا مسلم الله لكن انت بتقول ابو بكر كذا وانا بقول ابو بكر أ- أ- افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم افضل الامه بعد عفوا افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا ده انا عندي خلاف مبدئي بيني وبينك خلاف عقدي طيب ما ده مسلم وهذا مسلم وذاك مسلم اين حل هذا الاشكال طيب انا اقول في الدين بالدين الذي قال به السلف الصحابة الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجب أن تميز هذه الدعوة نفسها اللي هم كان زمان أيام قبل حتى الإمام أحمد بن حنبل أو عند وقته كان سموه أهل السنة والجماعة نعم.
هي البداية جت كده نعم.
إن أنت اضطررت أن تميز نفسك مش أنت اللي اخترعت كلمة سلفية هم أجبروك على أن تقول ولكن هذا يقول أنا آه، آه، مسلم شيعي وأنا مسلم خارجي أنا مسلم وعقيدتك أنا مسلم وعقيدتي عقيدة السلف لأن أجبروني أن أميز إسلامي أنا مسلم أعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هذه يعني قضية مش السلفية كلمة ببساطة.
سلفية ما فيهاش تمييز عن بعض الجماعات الأخرى الإسلامية ما انا برضو مش عايز كلمة جماعات ليه بقى آه.
لا المسلمون جماعة واحدة وكلمة الجماعات في الأمة المسلمة سب في هذه الأمة وخد بالك مم.
احنا لو اتكلمنا عن تبسيط معنى السلفية السلفية يعني أن أعبد وأنا هقول ببساطة كده أن اللي احنا بنقول عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أي أن نعبد الله سبحانه وتعالى نفهم الكتاب ونفهم السنة كما فهمه سلف الأمة كما قال عمر بن الخطاب الصحابة كانوا يعني سبحان الله على عبقريتهم وعلى عقولهم سلموا واستسلموا كان ع- ع- عمر بن الخطاب يقول أفعل كما يفعل رسول الله آه، أبو بكر إنما أنا متبع ولست مبتدع هي دي القضية الكتاب والسنة طيب كيف نفهم الكتاب والسنة أنت حضرتك أستاذنا لسه قايل كلمة ظريفة جدا إن حضرتك ممكن تفهمه بشكل وأنا أفهمه بشكل وهذا الرجل أفهمه بشكل طيب وأنت عقلك أفضل من عقلي لا أستطيع أن تدعي هذا وأنا لا أستطيع أن أدعي أن عقلي أف أفهم من عقلك إذا إلى من نحتكم؟ نحتكم إلى المنبع الصافي الذي لا يتسرب الزيغ ولا الضلال إليه جميل.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد جميل.
نفهم الكتاب والسنة كما فهم النهاردة أي مسلم كيف تصلي كما صلى من صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت من من الصحابة كيف تقرأ القرآن كما قرأ النبي والصحابة إذا أنت تعبد الله كما عبده النبي الذي إيه؟ سلف نعم الصحابة الذين سلفوا.
سلفوا أنت بتعبد الله كما يع... كما عبده الإيه السابقون الس- ال- لا الإيه السلف.
أنت سلفي خلصت خش على السؤال اللي بعده بقى.
لا نخش على القصير الأول أستاذ مصطفى السلام عليكم أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى السلام عليكم معايا على التليفون أستاذ مصطفى طيب آه أنا برضو محتاج من الشيخ هاني يؤكد على هذا المعنى أنا عاوز أرفع بعض اللبس اللي ممكن يرد عند بعض الناس لما يسمع هذا المصطلح المدرسة السلفية العامة محتاج برضو شوية توضيح عند آه لبعض الناس احنا قلنا انت كلام الشيخ علي اهو انت ممكن تكون انت سلفي لو مش احنا لا مشاحه في الاصطلاح مم.
انت سلفي وانت مش داري على انت عليك ان انت تسالني عن مفهومي للمصطلح صح جميل.
عشان ما نختلفش في في دلالات المصطلحات تمام احنا الشيخ علي دلوقتي بين تاريخيه ال- ال- الاصطلاحيه دي تمام.
ان هو ايه اللي خلاني وصلت لهذا آه، قد يكون عند بعض الناس هذه المصطلحات لها دلالات غير صحيحه انا انا ب- بقول له يعني ايه كلمه سلفي يعني ال- انا ليه بقول كلمه التيار السلفي العام لاني عايز انحي مجموعه من اصحاب التيارات المنحرفه المبتدعه اللي ما يدخلوش داخل هذا الاطار مين دول آه، اهو اللي يختلف معايا اختلافات عقديه أنا بختلف- عقدية.
وليست فروعيه مم.
يبقى ال- اللي موجود دلوقتي موجود دلوقتي على الساحة اللي ممكن يكون اختلافات ما بين بعض آه، مش عايزين نقول برضه لفظ الجماعات أو الطيارات لكن بعض المنتمين بس ده نفسهم.
واقع شيخاني لما بنسمع مثلا آه، جامعه كذا وليكن خلينا نصلي صحيح.
الاخوان جامعه الاخوان صحيح.
جامعه في تبليغ التابلت.
الدعوه آه، آه، الجماعه السلفيه ما هي دي اسماء موجوده على الساحه ده واقع احنا عايشينه يعني لا لا مش هو عايزين مقصود بيها بس يا إيه؟
جماعه انا اسف عشان بس يتضح اطار الأمر.
تنظيمي بس اطار يعني جماعه الاخوان مثلا كانت جماعه تعمل في الخير آه، وكده يعني- فتالفوا على لكن مش معناه العقدي ان دي جماعه تختلف عقيده عن هذه الجماعه تختلف عن- لا لا جميل جميل اطار لا، تنظيمي بس جميل آه، جميل يبقى مسمى.
إذا يبقى احنا في النهايه احنا ما بنوصلش انا مش عايز استخدمها ليه علشان ما نمزقش في الامه اكثر ما هي ممزقه مش عايز اوصل الى الفرقه ومش عايز اوصل الى النزاع ومش عايز اوصل الى يا للانصار يا للمهاجرين يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعوها فانها منتنه مش عايز اوصل لمرحله يا اخواني يا سلفي يا- يا ازهري يا ك- يا تبليغي يا جهادي يا كذا مش عايز اوصل لدي انا عايز اوصل في النهايه ان انا ابعد عن هذا المط- طب ما استخدمتش ليه اسلامي عشان الاشكاليه دي طيب جميل يبقى اذا كلام حضرتك يا تحت تحت مسمى دعوه لم الشمل هعرف آه، توضيح المساله لكن بعد هذا الاتصال ابو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا فندم اسال الله العظيم ربنا بيجرى اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا بكم باذن الله وكل علمائنا يا وشيوخنا رب في الجنه نحن واياكم مع والسامعين النبي محمد اللهم امين يا رب عليه الصلاه والسلام كتب الله على بابها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر آه، أنا طبعا سعيد بفضل الله عز وجل بهذه المدرسة إن شاء الله وأسأل الله عز وجل يعني أن يجعل لها القبول في الأرض وأن يعني آه، تكون يعني القصد الذي من أجلها إن شاء الله وهو ال- أن تكون ربانية آه، ولكن أنصح يعني أنت عارف أكثرية هذه الجماعات التي ظهرت آه، في ال- في ال- في مصر برضه كان مقصدها بفضل الله يعني لا- في الاول كان مقصدها الدعوه الى غيره فانا بنصح اخواتي يعني اخواني او يعني شيوخي وعلمائي في هذه المدرسه يعني هم يكونوا حريصين على هذا الامر ان أن لا يخرج على هذا النطاق ان ما نجيش بعد كده نلاقيها بقت احزاب وجماعات والكلام ده انا يعني اثق فيهم ان شاء الله واظن فيهم خير الامر الثاني عايز استغل هذه المدرسه ان هي توحد فعلا موضوع الجماعات لان يا اخي جميل، والله العظيم جميل، النهارده انا جميل.
بحزن جدا معلش يعني استحملني معلش شويه لا سامح حضرتك بحزن اتفضل جدا اتفضل النهارده لما الاقي مثلا طلب من طلاب الشيوخ يعني الشيوخ في مثلا في- في- يعني مش عايز مش عايز اذكر اسامي اه بدون ذكر اختلفوا اسماء او أو- بدون أو ذكر اسماء، اختلفوا في بعض اتفضل.
المسائل طلبة العلم النهارده بينها وبين بعضيها طلبة العلم اللي هم هنقول مثلا ايه الملتزمين ما بقوش يلقوا على بعض السلام في الشارع في الشارع ما بيكونش فما بالك ان ان هم احنا ك- كناس ملتزمين ما بيسلموش على بعض فما بالك بالانسان العامي النهارده الانسان العامي في الشارع ينظر الى الرجل المجتهد او الرجل الملتزم بنظره سيئه نعم.
ان احنا وصلنا له ان احنا آه، بنحارب عشان عشان السياسه وبنحارب عشان مظاهرات بنحارب عشان ثورات بنحارب تمام.
عشان مناصب نعم.
خرجنا عن نطاق الدعوه الجميل والرحمه حتى التهالك بيننا وبين بعضنا فقدناه فانا عايز استغل هذه المدرسه ان هي تحاول توحد تاني الصف زي ما مم.
الشيخ محمد يعقوب وربنا يجازيه خير اكد على هذه المساله النهارده ان هي مساله ان احنا نوحد ما نخش نشوف يعني هو ركز على الحته دي ربنا يجازيه خير موضوع الخصامات ما يجيش واحد يقول لي طب انت ايه رايك في المساله الفلانيه وابتدي اجادل معاه ويقول لك اه بص المدرسه الربانيه دي خلي بالك دي, دي, دي واخده فكره آه، مش عارف ايه واخده لا حضرتك يا استاذ ابو عمر بتوصف الواقع فعلا توصيف آه، بيح- بيحدث في هذه الاوقات ولذلك انت تتطابق السؤال بتاع حضرتك هو سؤال الشيخ محمد اللي هو تعالى نقول ان احنا محتاجين النهارده حاجه اسمها دعوه لم الشمل لكل التيارات الموجوده على ارض الساحه شكرا جدا ابو عمر معايا مصطفى السلام عليكم مصطفى
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا فندم اتفضل حياك الله يا فندم مرحب بيك ومرحب بضيوفك آه، واحنا بنرحب بحضرتك اتفضل يا فندم كنت عايز اسال الشيخ الافاضل حضرتك آه، يعني يقول لنا ايه الفرق بين المدرسه السلفيه الدعوه السلفيه مثلا بالاسكندريه وبعض المحافظات جماعه انصار السنه ال- السلفيه العامه وضحوا لنا عشان في احنا مثلا بنمشي ورا ناس يقولوا الدعوه السلفيه بالاسكندريه الشيخ محمد اسماعيل الشيخ ياسر المشايخ اه القاهرة، جميل الشيخ جميل محمد عبد المقصود جميل الشيخ محمد حسان في المنصوره جميل.
الشيخ احمد النقيب كده عايزين نعرف يوضحوا لنا ايه الفرق بين الناس دي كلها طيب سؤال جميل سؤال جميل شكرا جدا استاذ مصطفى على سؤالك آه، آه، خليه آه، سؤال مصطفى ده محتاج توضيح برضه لان انا عارف ان ممكن يحدث لبسه عند بعض الناس آه، شيخ محمد من خلال كلام الشيخ هاني بيقول ان احنا بنقول يلا مرة تانية بنقول تعالوا لم الشمل نلم الشمل مع مين مع كل واحد ينطوي تحت لواء السنة تحت لواء القرآن عاوزين نقول يلا نتعاون مرة أخرى لنعيد طرح جديد لمفهوم الإسلام يواكب العصر بدون التنازل عن الثوابت
آه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمح لي ابتداء أن أبشر الأخ ال- الذي اتصل قبل الأخ مصطفى آه، وقال أننا نعاني في آه، الساحة آه، وفي وفي واقعنا بين آه، للأسف من يعيشون الالتزام كصورة نعم.
ولا يعيشون هذا الالتزام كواقع تمام.
حتى أنهم قد تصدر منهم بعض الأخطاء الشنيعة بينهم هم بعضهم كملتزمين فإذا أردنا أن أن نعالج فينبغي أن نكون واضحين أقول له أبش- مبشرا له هذه المدرسة تعتني بذلك وغيره فهي تعتني بالعام وتعتني أيضا بالأخ الملتزم الذي يعرف المشايخ ويسمع للمشايخ وربما آه، يحضر يحضر بعض الدروس للمشايخ آه، قد يكون آه، يطلب العلم وقد يكون لا يطلب العلم منشغل بالطلب أو غير منشغل بالطلب آه، آه، آه، هذه المدرسة تعتني به لتجعل منه ربانيا متعبدا نساكا وهذه المدرسة نؤكد أنها ليست حزبا ولن تكون حزبا هذا وعد لهذه الأمة هذه المدرسة ليست حزبا الآن ولن تكون حزبا يوما ما وهذه المدرسة ستحافظ بإذن الله تعالى على أصولها وثوابتها ومشايخها معروفون وقد رأينا الآن فضيلة الشيخ محمد حسان يقدم هؤلاء الخدام لا أقول المشايخ لا أود أن أستخدم هذا المصطلح فكل منا يعرف قدره فما أنا وإخواني إلا خادمين في هذا السبيل نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا طيب، جميل.
فنحن خدام نعم، جميل.
خدام لنوصل هذا العلم إلى الناس كما بينه رسول الله وكما نزل عليه وليعمل الناس بهذا العلم ومهمتنا هي حراسة العلم الشرعي لا حراسة ننشغل العلم بغيره الشرعي.
حراسة هذا العلم غيرنا قد يحرس شيئا آخر وينشغل بشيء آخر قد يحسنه لكن هذا ما نحسنه العلم الشرعي وحراسة هذا العلم الشرعي نعلمه للناس بعد أن نتعلم ونتربى وكذلك الناس يتربون إن شاء الله طيب آه، شيخ عادل لو حد جه لحضرتك واختلف معاك في يعني بعض ما ت... يعني تؤسسونه داخل هذه المدرسة كيف تتعامل معه ممكن يكون حضرتك ليك شيخ تقول مثلا قال ابن عثيمين قال ابن باز هو يقول لك لا ما انا عندي الشيخ بتاعي بيقول كذا كذا ويحصل التصادم اللي ممكن يؤدي زي ما ابو عمر بيقول ان في بعض طلاب العلم ممكن يتخاصموا تقول له ايه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام خلي بالك حضرتك ان احنا كلنا برضو ب- بندور حوالين نقطة واحدة اللي انا عاوز اوصلها من خلال هذه الحلقة ان هي مدرسة لها اتجاه معين اللي هو اتجاه السلف الصالح ملهاش اي انتماءات اتفضل يا فندم آه، بداية آه، أقول أن الخلاف آه، أصل لن يزول هذه هذا أمر قدري جميل.
قضاه الله عز وجل تمام، تمام.
أمر قدري قدره الله مم.
ولا يزالون مختلفين آه، الاختلاف موجود و- ومن يدعي أنه يستطيع أن يزيل الخلاف هذا مستحيل سيظل الخلاف موجود الشاهد أنه إحنا متفقين في الأصول والاختلاف في في في الفروع نعم يسعون يا أخي اختلف الصحابة في الفروع ولسنا أفضل منهم ومع ذلك هذا الاختلاف لا يولد البغضاء ولا الحقد ولا المخاصمة ولا المقاطعة مش كونك اختلفت معي في قضية فرعية أني أخاصمك وأقاطعك ولو اختلف كل اثنين في قض... في قضية من قضايا الفروع آه، لا- لانتشرت البغضاء والعداوة بين الناس وإحنا أصلا هدفنا تجميع القلوب ولم الشمل م- مش هدفنا إيجاد عداوة وزي ما قلت إحنا مش هدفنا إن إحنا التمايز ولا الشموخ ولا ولا, ولا ظهور الاسم ولا ظهور لا لا لا خالص إحنا هدفنا إن إحنا آه، ن- توصيل هذه العبادة إلى الناس تعريف الناس العبادة تعبيد الناس تعليم الناس قد نختلف يسعون الخلاف يا أخي لا بأس أن نكون أخوين متحبين وإن اختلفنا في قضية من الفروع وأنا عايز أقول إنه آه الذي يريد الحق يريد الحق سيصل إليه
طب هل يصل الامر لو اختلفت مع الشيخ عادل في آه، قضية من القا... في ال- قضية من القضايا او في طرح من بعض الاطروحات اللي ممكن حضرتك تقدمها ان انا خصمك يعني انا بفتكر كلمة جميلة قوي قرأتها للشيخ ابن عثيمين بيقول من لم تستطع ان تضمه اليك فحيده
جميل آه أولا لابد أن أستمع للطرف الثاني بداية لابد أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم آه، يا أخي استمع قال له قل أسمع قال له أفرغت يا أبا الوليد قال الله، نعم الله.
قال فاسمع قال له كنيته أف- سامعوا و- ويا أخي وهذا سمعوا مشرك للآخر.
كافر نعم للاخر وهذا كافر آه.
والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه حتى فرغ ما قطعوش ما قال له ما قالوش لا اسمعني انت انا لا لا بالعكس نعم.
فانا اسمعه ويتسع صدري له وهذا دوري يا اخي هل سمعت عن طبيب ذهب إليه مريض فقال له أنا يعني شربت لبن و- وكلت وكلت بيض وأنا كنت سخن شوية فقام الطبيب الطبيب اداله بوكسين قال له أنت مجنون وحد يعمل كده لا قال له أبدا الأمر بسيط استريح بس الأمر بسيط خد عليك إحنا دو هذا دور الطبيب الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت الرفيق والله هو الطبيب الله الله الله وما جعل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه شانه، نعم.
فلا بد من الرفق وسعة الصدر والداعية كالطبيب يأتيه المريض اللي عنده جرب والمريض اللي عنده آه، مرض جلدي معدي فهل هيقول له لا لا أنت معدي خليك بعيد أنت لا يا أخي فلا بد من سعة الصدر ولا بد من, من الاستماع إلى الآخر ولا بد من الصبر عليه مم.
آه، أنا أسمعك ثم تسمعني تمام ف- فلا بد من آه، آه، آه، الاختلاف في ال- في الفروع لا يحصر ولن ينتهي ما دمنا متفقين في الأصول فليسعنا الخلاف في الفروع ومش معنى ان احنا نختلف في الفروع ان احنا نتدابر ونتخاصم ونتقاطع والا احنا مش ناقصين فرقه احنا بنقول عايزين نلم الشام نجمع احنا كلنا مسلمين وأيضا ليست مهمتنا خلق الاختلافات ولا السعي وراءها إطلاقا هذا اصل اصيل عندنا لكن ولا الانشغال بها لكن أنا عاوز أقول حتة تانية كمان شيخ علي آه، ممكن تدشين هذه المدرسة يوجد بعض الشيء في صدور بعض الدعاة اليوم أنا أقصد بدعاة أعل حضرتك ممكن تفهم ماذا أقصد يعني يقولوا يعني أنتوا خلاص اللي دشينتوا مدرسة الفترة ديت في الوقت اللي بيتهم فيه الإسلاميين بكيت وكيت وكيت وكيت وكيت وانتوا ما انتوش مثلا ازهريه ومع ان انا عارف ان في وسط مدرسه ازهريه كانت حضرتك معايا الكلام انتوا آه، يعني انا عاوز اقول انا سمعت الشيخ يعقوب في بعض آه، تعريف لبعض طلاب العلم في المدرسه ده ازهري وده معاه ماجستير في الازهر وده د- كذا كذا ده خريج كليه شريعه شيء من هذا القبيل سبحان الله جميل هذا ده سبحان الله واتى الرد عند اهله فعاوزين توصل رساله كده آه، جميله تقول لهم ايه
آه، طيب حاضر وهي الرسالة متصلة برضو ب- بما قاله أخونا الشيخ عادل ربنا يحفظه مم.
آه، قضية تأصيل آه، فقه الخلاف نفسه مم.
إن آه، زي ما كده آه، ابن القيم يقول في آه، أعلام الموقعين آه، نقلا عن ابن تيمية ومسائل الخلاف في فروع الفقه اكثر من ان أكثر تنضبط من أن تنضبط ولو جميل.
أن كل مسلمين يتهاجرين بخلاف بينهما لم تقف بي... لم تكن بين مسلمين مودة ولا رحمة مهم.
أبدا والإمام الشافعي لما آه، كان له أحد تلاميذه فاختلف معه في مسألة طيب آه، اعرف عشان آه، ما اطولش على على ابو عمر من السعوديه هذا الاتصال آه.
وارجع اكمل هذه اتفضل، القصه اتفضل.
ابو عمر السلام عليكم
معلش انا يعني ما هأثر عليكم النهارده ولكني انا لا، أنت عارف اتفضل، يعني اتفضل.
بفضل الله انا اتفضل انا احب العلماء واحب يعني اسال الله ان يحشرني معكم باذن الله مهم.
واجمعني بكم على النبي عليه الصلاه والسلام لكن انا بس عشان شيخنا الشيخ محمد ربنا يجازيه خير اعطاه نقطه ان المشكله يا شيخنا انهم حينما يعني تجد ساعة تتكلم معهم في بعض المسائل هو لا يعتقد انه يختلف معك في ال- في الفروع ده هو ي- يعتقد انه يختلف معك في الاصول واذا مثلا اتيت له بالدليل يعني يقول له يا اخي اي انسان يؤخذ منه ويرد العلماء اختلفوا يا اخي يا سعاده لا ابو عمر أنا ممكن آه، لا انا سامحني بقى انا ممكن اختلف معاك في دي انا اعتقد ان محدش بيختلف في الاصول من احنا قلنا في البدايه ان هو- تدشين هو هذه يا المدرسه شيخنا، هو- تحت هو- لواء السلف الصالح مظله أيوه.
اهل السنه والجماعه بفهم القران والسنه بفهم سلف الامه آه، آه، آه، الاصول حضرتك عندنا المرة دي معروفه يعني يا شيخ استاذ محمد حضرتك ضروره المر- المرحله المرحله كانت نوازل نوازل بتنزل بالامه انا انا ممكن انا مثلا اه يعني انت عاوز تقول إن ممكن يوصل الفرع للاصل اه يعني هي النازله بتكون كبيره فهم مش قادرين يط- يعني ايه مش قادر يعرف ان العلماء بيكون غصب عنهم فانا اعرف تمام.
العالم حتى لو لو لو اخطا بقول لك حتى لو العالم اخطا انا كطالب علم او كانسان آه، بتعبد لا حتى لو العالم اخطا انا انا مش مش مش هعلله المشنقه هو- آه، آه، هشوف المراحل اللي اللي الامه فيها ومع ذلك اه اقول ربنا جزيه خير لما بيرجع عن الحق انا اعظم ليه لكن انا ب- ب- بنقل لك واقع فعلا وانا اتمنى باذن الله عز وجل ان ارى هذا الواقع في مصر لما اجي انزل مصر الاقي زي ما كنا بنروح نحضر الش- الشيوخ زمان نعم.
ونتعب كده والاقي هذا لكن النهارده بتجد- بتجد وخيمه وانا بص انا وضع لك يعني بعض هذه الامراض حتى نعالجها يعني احنا احنا احنا ما كناش نعالج امراضنا بانفسنا يبقى مين هيعالجها لنا؟
صحيح.
النهارده انا بعض بعض بعض المشايخ النهارده بيقول لك بعض الناس ما بتحضرش الدروس زي الاول احنا وصلنا لمرحله النهارده ان في بعض الناس خايمه وضعين اساوي للاسلام يعني سواء بقى بمعاملات بقى بحركات احنا محتاجين النهارده ان احنا بفضل الله عز وجل زي ما انا وجدت يعني احمله هذه الامانه التي يعني من- من- يعني ما يقوم لا يقوم به الانسان يتمنى ان يقوم به غيره ان شاء الله وان ياخذ يعني حسنه مثلا في هذه الرساله باذن الله عز وجل ان احنا نوحد الامه إن شاء ونوحد الله.
الناس العمد هم عايزين كده إن شاء الله وهي دعوة جميلة من حضرتك وهي دعوة اللي قامت من أجلها المدرسة بإذن الله تعالى وهتسير بإذن الله قدما في هذا الدرب والداعي الناجح لا يتفائل خليني اقول له حاجه بس آه، شيخ علي انه الربانيه ببساطه قوي احنا نريد ان نسقيه العلم في كاس من الاخلاق جميل جميل أوي دي بس كده نريد أن نسقيه العلم في كأس من الأخلاق هو ذلك فهو لما يجي النهارده بيقول هو بيرى ان كذا وانا هعلمه المساله هوصل له ادب الخلاف فيها طيب بحيث ما يبقاش هذا هو بياخد العلم ياخد الاخلاق معه ما هي دي المشكله
دي المشكلة وهي نفس المشكلة برضو اللي بتكلم فيها هي كانت نقطة لسه كنت بتكلم آه.
آه. فيها مع أخ النهاردة صباحا لما كنت بكلمه في قضية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أي أن يكون الإناء الذي تقدم فيه المنهج على مستوى المنهج يا أخي تخيل أن أنت أعددت لي طعام جيد جدا وقدمته لي في إناء مقزز سيء ماذا فعلت؟ هي دي القضية ويمكن الشيخ محمد قال آه.
محمد حسان في بعض لقاءاته قال يعني ما ينفعش ابدا اما يكون في طبيب يعلق اعلانات مثلا في القاهره كلها او اعلانات في التلفزيون وهذا الق- وشيء من هذا القبيل وضجه اعلاميه كبرى وبعد ما الناس تعرف ان الطبيب ده مثلا مشهور او كذا او كذا ويجوا لحد العياده بتاعته يقول لهم خلاص انا قفلت الابواب لا لا الدعاية لا يعني زي ما انت حضرتك لا يتثاءب أساسا اه الداعي كلام سليم.
الناجح لا أيوة.
يتساءل كلام طيب سليم.
هي نفس المشكله برضو انا عاوز ارجع فيها تاني آه.
ان بعض الناس ممكن يتهموكم وسبحان الله قدرا جهاد السؤال مع امام خطيب في الاوقاف ان انتوا ك يعني اهل دعوه سلفيه آه، لا في منكم الازهري وفي منكم آه، اللي متعلم في الازهر او منتسب في الازهر وفي منكم اللي خارج الازهر ما فيش احنا مشكله مواصلين موضوع السلفيه قلنا ان ان كل من يعبد الله سبحانه وتعالى كما عبده رسول الله والصحابه سلفي يعني لا، الازهري إحنا- ده الازهري ده كده اه نعم يعني لما احنا لسه بنقول اهو الازهري ده سلفي بال بال بالمصطلح ده انما هو مش عايز استخدم لفظ ازهري حتى انا عندي الازهري ده المؤسسه الرسميه وانا وانا بتقدم للناس بقول لهم ان احنا دعاه المدرسه بفضل الله عز وجل كلهم مؤهلون جميل فكلهم اما خريجي دراسات شرعيه آه، مقننه اللي معاهم ماجستير ودكتوراه من الازهر او من دار علوم او آه، حاصلين على دراسات في الجامعه الاسلاميه او غيرها ف- فهم مؤهلون بفضل الله عز وجل فهذا فقط ليكتسبوا الثقة عند عامة الناس انه الناس دي مش جاية تخرج عن النطاق العام مش جاية تتعارض مع المؤسسة الرسمية مش جايه تتعارض مع اي حد وانا عايز اقول حته هنا مهمه قوي لانه في الاتصالات الناس احنا مش هنبقى زي ما قاعدين بنقول طول الوقت مش هنبقى منسوبين وده كلام حدث في جلسه طويله عريضه مع الشيخ يعقوب على اساس ان هو آه، الشيخ ربنا يحفظه هو كان داعي الى الفكره ان احنا مش هنبقى في يوم من الايام اسمنا اليعقوبيين جميل لن يكون الأمر كذلك ولا الشيخ أصلا يريد ذلك و- وت- وقال أنه تردد وقت طويل جدا في أن هو ي- ي- الفكرة دي ترى ال- ال- يراها الواقع عشان الف- الأمر ده فإحنا لن نتعصب لأحد ولن نقف ونصطدم مع أي أحد أخي بيسأل بيقول أخو- إخواتنا في الدعوة آه، الشيخ الموجودين يعني.
دعوة في اسكندرية ودعوة في المنصورة ودعوة في كفر الشيخ ودعوة في كذا وإخواننا في كل مجالات الدعوة بشكل عام نحن نتكامل معهم جميل جميل طيب في نهايه الحلقه ايضا شيخ محمد تحب تقول ايه
أنا أحب أن أقول آه، ينبغي ألا ننشغل بالاتهامات من الآن يعني الآن المدرسة لسه بي بتقول يا هادي والمشايخ كانوا لسه من ساعة بيستبشروا ويفرحوا ويفرحوا الأمة كلها بهذه المدرسة آه بي- بيفتتحوا لسه المدرسة من أولها إحنا من أول افتتاح هنبدأ الاتهامات مش هنشرب بطيخ المية بس.
فينبغي ألا ننشغل ابتداء بالاتهامات وإن أنا أكيل الاتهامات لغيري وغيري يكيل الاتهامات لي اسمع آه، مني اولا آه، أنا يروا أود- منا اه انا أود اسمع مني انا اولا ارد على نعم.
آه، آه، قضيه برضو ان في ازاهره ولا مفيش ازاهره انا ازهري وتعلمت من في الازهر من من الصف الاول ابتدائي لحد لما تخرجت من كليه اصول الدين وعينت بفضل الله عز وجل معيدا بكليه اصول الدين في قسم الحديث في جميل.
المنوفيه جميل فأبشرك آه، إن أغلب المدرسة بفضل الله آه، الأزهرية وإن ما كانش أزهري فهو آه، تعلم وتربى وقعد فترة تعايش مع المشايخ ومعه إجازات ومؤهل كما قال الشيخ هاني جميل ال- القضية المهمة أيضا ان احنا يا جماعة ينبغي ان نعين بعضنا بعضا جميعا لنعود الى ما كان عليه آه، السلف في العهد الاول الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نعم.
وقال الله عز وجل في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم مهمته آياته.
يتلو عليهم آياته ويزكيهم.
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الحفاظ على الثلاثة دول يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يعني يكون حسن الختام عند الشيخ عادل تقول ايه في النهايه اقول آه، احنا ان شاء الله آه، مدرسه آه، هتبدا ان شاء الله احنا لسه بداناش إن شاء الله ان شاء الله غدا بإذن هتبدا الله، غدا بإذن احنا نمد يدنا بالحب لكل الناس نعم احنا جئنا بالخير احنا جئنا آه، يعني انا شخصيا اعمل شعار واحد بس يقول الى الهدى ائتنا الى الهدى ائتنا بس إلى يا الهدى جماعة، ائتنا.
اه الى الهدى ائتنا احنا جئنا نحمل الهدى مم.
ونقدم هذا العلم بأسلوب بسيط ميسر إن شاء الله و- وليس لنا إلا غاية واحدة تعبيد الناس لله بس جميل ويمكن ده كان هذه الرسالة اللي حب مشايخنا الأفاضل يوصلوها لحضراتكم كبداية أو بذرة بينثروها على طريق هذه المدرسة إلى الهدى ائتنا نريد أن تعبد الله على بصيرة من دينك نريد أن تكون مسلما في المسجد في البيت في الشارع في الشركة في كل جوانب الحياة أنا يعني بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة يعني آه، طلاب النجباء ومشايخنا الأفاضل آه، الشيخ علي نصر شكر الله لك الشيخ آه، ح- يعني هاني حلمي الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك الله خيرا.
آه، الشيخ محمد الحسنين جزاكم الله خير.
الشيخ عادل فريد شكر الله لكم وربنا يوفقكم كده ان شاء الله ودعوا لنا احنا المشاهدين وتكون بدايه طيبه جدا يعني آه، تنسب لكم اولا ثم لهذه القناه آه، يعني دعوه على طريق الحق نسأل الله التوفيق الرحمة تتنزل الرحمة نعم إن شاء الله.
نعم ربنا يجعلها في ميزانكم الله يسلمك.
يا جزاك رب الله خير.
آمين يا رب العالمين وزي ما قلت لحضراتكم بأن الداعي الناجح لا يتساءل تصبحوا على خير السلام عليكم
يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها